قد تجوز الطرد تقدم سيد الأم لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكراسة المرقسية في مصر وسائر بلاد المهجر
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين بمناسبة عيد الام وليكم زي ما شفتوا آه، بناتنا اللي كانوا بتوع الالحان اللي بيدقوا قلبهم دول آه، يعني اتكلموا كتير وركزوا على حكاية الام فانا عايز اكلمكم عن الام والأمهات اللي حاضرين الاجتماع مع- معانا نهنئهم بهذا العيد ونرجو لهم حياة سعيدة مع أولادهم وأحفادهم وأبناء أحفادهم أنا شايف وسطيكوا ناس كبار في السن مش كلكم آه، احنا بنحتفل بعيد الجمعة في مصر في 21 مارس وده يعتبر عيد الربيع اليوم الذي يتساوى فيه النهار والليل في الاعتدال الربيعي وطبعا اختيار هذا اليوم اختيار مبارك كويس وفي الحقيقة ان الامومة غريزة في المرأة يعني المرأة تحب ان تكون اما وكثير من النساء اللائي تزوجن ولم ينجبن ابناء ساعات يبكوا ويكونوا تعبانين ان ما عندهمش عيال لان دي غريزة ان يكون آه، المرأة لها رغبة في أن تصير أما وكلمة حواء لم تطلق على جدتنا العزيزة إلا بعد أن أنجبت أبناء في الإصحاحات الأولى من سفر التكوين يقولوا المرأة كذا الحية أغوت المرأة ربنا عاقب المرأة بكذا لكن لما أنجبت ابنا سميت حواء باعتبارها أم لكل حي سميت حواء باعتبارها أم لكل حي فبرضو جه اسم حواء من الأمومة والعجيب ان حواء لما ابتلت بتبقى اول ولادة ليها اختبار ليها طب وهي ذنبها ايه يا ويلها ان خلفت بنت الراجل تلاقيه اتنرفز وتعب طب وهي ذنبها ايه ولا ذنب وكويس ان المرأة بتحتمل الرجل في نرفزته في هذا الامر وبعدين لما يلاقيها زعلت يقول لها معلش نرضى بالواقع وبس وف- وفكره بالواقع يعني الولد اللي وقع منها ده هو. فالمرأة آه، زي ما قال احد القديسين قال المرأة لا تصير اما بانجابها للبنين بولادتها للبنين انما تصير اما بتربيتها للبنين خلي بالكم العبارة دي يعني الام الحقيقية هي اللي بتربي اولادها مش الام اللي بتولد اولاد المرأة في الحقيقة أو الأم هي مثال للعطاء ومثال للاحتمال للعطاء حتى وهي حامل في فترة الحمل بتعطي جنينها من جسمها من دمها عظام الطفل بيتكون من الكالسيوم اللي موجود في الأم و دماء الطفل بتتكون من الحديد اللي موجود في الأم وجسم الطفل بيتكون من البروتين الموجود في الأم هو بياخد من جسمها ويتكون فهي تعطي من جسمها لكي يصير هذا الجنين إنسانا متكاملا فتعطي في حالة الحمل ولذلك كثرة الحمل بالنسبة للمرأة بتضعفها جسديا وصحيا ومش مفروض ان المرأة تنجب على طول على الاقل بين كل طفل وطفل سنتين او سنتين ونص على الاقل يعني والا تلاقي واحده خلفت ولد وحبلة في ولد تاني وبتشيل واد قديم على كتفها وماشية كده يعني في ولادة معقدة ومش قادرة تحتمل فهي تعطي أثناء الحمل وتعطي بعد الولادة من لبنها عشان يتغذى الطفل وتعطي في اهتمامها بالطفل في نظافته وفي العناية به وفي الاهتمام بصحته وتطعيمه ضد أمراض معينة في الأوقات اللازمة تحمله على صدرها فإذا كبر تحمله على كتفها وإذا كبر تاني تلاقي الطفل يتشعلق بيها عايز يطلع تاني ولف على ال... إنه يبقى في تاني دور ولف على كتفه عايز يطلع فوق وساعات يكون ولف على الرضاعة تفطمه بالعافية وتحتمل هذا الطفل في ضوضائه وفي عناده وفي طلباته وفي صراخه وفي منعه إياها عن الذهاب للكنيسة إذا كان طفل مشاكس وكثير الصراخ والأم تشيله وتيجي الكنيسة ويقعد الواد يصرخ يصرخ تلاقي القسيس او الشماس او غيره يقول لها ستي ما تزيش الكنيسه اتفضلي اخرجي فتبتدي تخرج وهي تعبانه بسبب هذا الطفل يعني احتمالها للطفل يدل على امومتها لانها تفعل كل ذلك بحب وساعات الطفل اللي تولده يعطلها عن العمل او يعطلها عن الكنيسة والاب يعتمد عليها اعتمادا كاملا في تحمل كل مشاكل الاطفال هو مستريح يروح شغله ويسيبها مع الصراخ والضوضاء والعناد وما يقولهاش متشكر انك انت احتملت الاطفال العجيب ان بعد احتمال المرأة كل هذا بالنسبة لأطفالها الأطفال ينتسبون للأب وليس للأم يبقى هي اللي حب وهي اللي حب وتعب ورضعت واحتملوا كل تربية طفل ويقول لك الطفل ابن فلان وهي هي عندها نكران للذات ودي فضيلة في في الأم إنها بتحتمل إنكار ذاتها حتى بالنسبة إلى أولادها الراجل بياخدها عجائز حتى في الكتاب المقدس يقولوا اسحاق ابن ابراهيم ويعقوب ابن اسحاق طب وساره راحت فين؟ راحت مطرح مطروح كتر خيرها كفايه انها ولدت الواد وخدت اجازه ندعو من سر احسن من غير برضه كتاب مقدس ذكر في ناس كتير ما ذكرش امهاتهم بالنسبة للأم لابد من نصائح تقدم لها في فترة الحمل نصائح هي تقوم ببعضها والرجل زوجها يقوم بالبعض الآخر يعني مثلا إذا اتنرفزت وتعكر دمها ده بيؤثر على الجنين اللي جواها فمفروض انها ما تتنرفزش والراجل ما ينرفزهاش يعني الحاجتين يمشوا مع بعض مفروض ان الولد يرث منها ليس فقط شكلا وجسدا انما بيرث منها ايضا طباعا ونفسيا فمفروض ان الحامل تكون في نفسية سليمة جدا وأعصاب هادئة جدا وصحة كويسة جدا علشان تنجب أطفال متكاملين في صحتهم ولذلك نصيحتي للأزواج إن إذا كان واحد مراته حامل يعاملها بمنتهى اللطف والرقة ويحرص إنه لا يتعبها ولا ينرفزها ولا يحملها فوق ما تطيق كذلك لا ترهق نفسها جسديا كتير من حالات اسقاط الحمل او الجنين بيكون بسبب يعني تحمل المرأة لثقل ما تحتملوش او مجهود جسدي ازيد من اللازم ما تقدرش عليه فلازم يراعى حال المرأة نفسيا وجسديا وعصبيا في فترة الحمل الأمة أيضا نحييها ليس في متاعبها في الحمل أو في الرضاعة او في فترة النفاس وانما ايضا نحيي الام العاملة اللي بتشتغل ويبقى يعني حاجة عجيبة ربنا قال لآدم تاكل خبزك بعرق جبينك وقال للمرأة كفاية عليك إيه تتعبي في الحمل والولادة دلوقتي بقت المرأة تاخد الاثنين التعب في الحمل والولادة والتعب برضه بانها تاكل خبزها بعرق جبنها في المرأة العاملة اللي الحالة الاقتصادية بتستلزم انها تعاون الرجل في مصروفات البيت ولذلك بتنشأ عندنا ما يسمى بفصول الحضانة وبره حاجات يسموها دي كير للأولاد الصغيرين آه ودي برضو ليها متاعبها النفسية ان الطفل بيجد عنده اتنين من الامهات الام التي ولدته والام اللي بت بتعتني بيه في الحضانه لكن برضه بجاذبية الطبيعة والدم بي- بيجتذب لأمه الأمة أيضا نحييها في أنها اشبين الطفل في يوم عماده هي التي تحمله على كتفها وتقدمه للعماد وتتلو نيابة عنه طقس جحد الشيطان وقانون الإيمان نيابة عن طفلها فدي أول رعاية دينية للأم في تعميد ابنها وهي لما بتبقى اشبينا بتبقى مسؤولة عن عناية الطفل روحيا مش مجرد عمدته والملابس البيضاء اللي بيلبسها الطفل في يوم العماد رمز للولادة الجديدة اللي ولد بها من المعمودية والشريط الأحمر اللي بيتربط بيه رمز لدم المسيح الذي به نال نعمة العماد يسموه الزنوعي يا ريت كل أم استلمت ابنها من المعمودية تشعر بواجباتها نحو الطفل المعمد أنا حكيت لكم مرة قبل كده عن كثير من الأمهات القديسات ويا ريت باختصار نلخص شوية من الكلام اللي قلناه في وجود آه اخواننا اللي حضر معنا المرة دي وخصوصا الجملة اول مرة في امهات قديسات زي يوكابة ام موسى النبي كان لها ابن هو النبي العظيم موسى وابنه مريم نبية وابن رئيس كهنة اللي هو هارون وأم باسيليوس الكبير القديس باسيليوس الكبير كان لها ابن باسيليوس الكبير رئيس عساكة قيصرية كابادوكيا ولها ابن القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس ولها ابن القديس بطرس أسقف سباسطية ولها ابنة القديسة مكرينة التي كانت مشرفة روحية لإخوان أمهات جبابرة بيطلعوا أولاد ممتازين في حياتهم ونحن في مصر نهتم ببعض الأمهات القديسات زي الأم دولاجي في إسنا والأم رفقة في سنباط والأم يوليطة في تحته ونذكر أيضا كما ذكر بولس الرسول أم تيموساوس تلميذه قال له أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك إفنيكي يعني أخذ إيمانه من أمه ومن جدته ما قالوش آه، الإيمان اللي سكن في أبوك لا الإيمان اللي سكن في أمك وجدتك ربما لأن الأم بتقعد مع طفلها في فترة الطفولة المبكرة فترات أكثر مما يقعد معه أبوه ولذلك أنا مرة كنت بعمد طفل وقلت لأمه انت عليك انك تربي ابنك تربية سليمة وما تعتمديش كلية على مدارس الأحد ابنك بيقضي ساعة واحدة في الأسبوع في مدارس الأحد ويقضي 167 ساعة معاكي في الأسبوع فأنت اللي تهتم بيه لو أن كل أم اهتمت بابنها روحيا ودربته على الحياة الروحية والحياة الكنسية لكانت الكنيسة امتلئت بالقديسين حتى ان ضل هذا الابن الام تفضل معاه زي القديسة مونيكا ام القديس اغسطينوس التي كانت تبكي على ابنها حينما ضل وقال لها القديس امبروسيوس ان ابن هذه الدموع لا يهلك كانت بتبكي من اجله بدموع وربنا استجاب لها وصار اغسطينوس قديسا من القديسين الكبار في الكنيسه نحن في تحيتنا للام نذكر ايضا ان الراهبات في حياتهن الروحيه بنسميهم امهات نقول امنا فلانه امنا فلانه امنا فلانه ونسميهم بالقبط تماف تماف يعني امي فالراهبات دول امهات امهات من الناحيه الروحيه وبستان الرهبان يحدثنا كثيرا عن الام ساره التي كان كثير من الرهبان ياتون ويسترشدون بها ويكشفون لها افكارهم وتهديهم والام سفرنيكي لا ننسى ايضا الامهات اذا ترملنا يعني الام فقدت زوجها توفى زوجها فيبقى الحمل كله عليها والعبء كله عليها في تربية أبنائها وبيكرسوا كل وقتهم وكل جهدهم ل... لتربية هؤلاء الأولاد في تحياتنا للأمهات في عيد الأم إنما نذكر وصايا من الله في إكرام الأب والأم في سفر التثنية يقول ملعون من يستخف بأبيه أو أمه وفي سفر الأمثال العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة لطاعة أمها تقورها غربان الوادي وفي الكتاب المقدس في العهد القديم من سب أبا أو أما موتا يموت وذكرت في العهد الجديد في مرقس سبعة عشر وكان الابن المعاند الذي لا يطيع أباه وأمه كان يرجم أمام الجماعة في العهد القديم في سفر التسمية وربنا خلى إكرام الأب والأم هو أول وصية بوعد زي ما بولس الرسول يقول في أفسس ستة واحد واثنين اكرم أباك وأمك فإن هذه هي أول وصية بوعد بل هي أول وصية في العلاقات البشرية الشريعة كانت في لوحين اللوح الأول فيه أربع وصايا خاصة بالعلاقة بربنا واللوح الثاني فيه ست وصايا خاصة بالعلاقات بين البشر وبعضهم البعض أول وصية خاصة بالأب والأم اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض يعني فيها بركة للإنسان لما يكرم أباه وأمه واحنا نشكر ربنا ان بلدنا تقيم عيدا للأمهات المثاليات وفي كل سنة تختار بعض النساء المثاليات الأمهات المثاليات لكي يكرمنا من الدولة اهتماما بالأم على أن الكنيسة تأخذ أيضا عبارة الأم بمعنى رمزي يعني إيه بمعنى رمزي؟ الأم الجسدية هي اللي بيخرج الجنين من بطنها لكن في أم غير الأم الجسدية أول أم تعرفه تعرفها الكنيسة هي المعمودية يقول لك ولد من جرن المعمودية خرج من بطن المعمودية كابن روحي فتعتبر المعمودية هي أم روحية للإنسان ولد فيها الميلاد الجديد زي ما بيقول الرسول في تيتوس 3 5 غسل الميلاد الجديد تاني أم الكنيسة من الناحية الرمزية الكنيسة هي أمنا جميعا وكلنا أولاد الكنيسة وولدتنا الكنيسة في المعمودية والرسول بولس في غلطية أربعة تسعتاشر يقول أتمخض بكم يعني يتولدوا أبناؤنا في الكلية الإكليريكية كانوا يعتبرون الإكليريكية هي أمهم أمهم في التعليم وكانوا يحتفلون بعيد الأم في الكلية الإكليريكية ولدى أم أخرى هي الوطن الوطن الأم أقول هذا أيضا بالنسبة للمهاجرين ليهم اثنين أمهات في مصر الكنيسة الأم والوطن الأم وينبغي أن كنتوا تكرموا أمهاتكم اللي هو الكنيسة والوطن لنا أم أخرى روحية هي القديسة العذراء مريم أمنا كلنا نعتبرها أمنا كلنا و نهتم بيها اهتمام كبير جدا ونجعل ايقونتها باستمرار على يمين المذبح كنيسة العذراء مريم والكاهن وهو خارج من من الهيكل ومعاه البخور يدي بخور للناحية البحرية يقول السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة يدي تحية للعذراء مريم لأن دي أمنا والسيد المسيح وهو على الصليب اهتم بأمه كدرس عظيم لينا أن السيد المسيح وهو على الصليب اهتم بأمه وحولها إلى تلميذه المحبوب يوحنا لكي يعتني بها وقال له هذه هي امك هذه هي امك من الناحيه الروحيه من الناحيه الرمزيه ولا ننسى ايضا ان السيد المسيح كان مطيعا لامه وليوسف النجار كما ورد في لوقا اصحاح اثنين وكان مطيعا لهما عجيب ان السيد المسيح الذي تطيعه الملائكه ورؤساء الملائكه والشاروبيم والصرافيم والجمع غير المفصل الذي للقوات السمائيه كان مطيعا لامه درس لكل واحد ونحن ايضا كما نطيع الام نطيع ام الام وفي جدات يعني واحدة تكون خلفت أم وبنتها خلفت وبقت هي أم الأم ولذلك بولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس قال له الإيمان العديم الرياء اللي سكن أو اللي فيك اللي سكن أولا في جدتك لوبيس وأمك إفنيكي برضو الجدة تخش في مسألة إكرام الأم وأيضا كل من هي في مستوى الأم من جهة السن أو من جهة المستوى ولذلك بولس الرسول في رمية 16 يقول سلموا على روفس المختار وعلى أمه أمي اعتبر أن أم تلميذ روفس تعتبر أم ليه طبعا هو كأسقف كبير وله أولاد من أسفة ممكن يعتبرها بنته لكن لأنها أم تلميذه سلموا على روفس المختار وعلى أمه أمي وفي كلامه لتلميذه تيموساوس يقول له لا تزجر شيخا بل عظه كأب والعجائز كأمهات والعجائز ايه؟ كأمهات مش قسيس لسه مرسوم اول امبارح يقابل واحدة في سن جدته قال لها تعالي يا بنتي لما اقول لك مش عارفه بنتك ازاي صحيح من الناحيه الروحيه هي تقول له يا ابونا لكن هو برضه يقول روفس المختار وام مئي امي والعجائز كامهات والعجائز ايه كامهات في ام اخرى وهي الحمى تعتبر ام ولذلك في اللغة الإنجليزية اللقب بتاعها mother in law يعني أم حسب الشريعة mother in law الحمى فما يجيش واحد يشتكي دايما من حماته والحماتي اشتكاؤه دايما من حماته ضد الوصية بتاعت اكرم اباك وامك دي برضه امك ان كانت ام مراتك تبقى امك برضه لان انتوا الاثنين بقيت واحد وقرايب قرايبها بقوا قرايبك فهي ايضا هم حاجة لطيفة تانية اقولها برضو في حكاية الام ان ربنا كما شبه نفسه بان هو الاب السماوي فشبه ايضا نفسه بالام فقال إن نسيت الأم رضيعها أنا لا أنساكم يعني شبه نفسه أيضا إيه بالأم التي لا تنسى رضيعها بل شبه نفسه بالأمومة حتى في الطيور فقال لأورشليم كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده شبه نفسه بالدجاجة التي تجمع فراخها تحت جناحيها النقطة الأخيرة في محاضرة اليوم هي كيف نكرم الأم كيف يكرم كل إنسان أمه طبعا يكرم الأم بالطاعة والخضوع دي نمرة واحدة يكرم أمه أيضا بالنجاح في حياته لأن الابن الفاشل هو خزي لأمه تبقى أمه مكسوفة مكسوفة منه إذا فشل أو إذا كان نجاحه ضئيل غير محسوب يعني أم يكون ابنها بيجيب مجموع 95% وياخد A plus باستمرار تبقى فرحانة بيه ابني واخد A plus واخد ممتاز لكن ابني جايب خمسين في المية تبقى مكسوفة ووشها في الأرض يقول لها زي ابنك تقول نشكر ربنا على كل حال وهي مخزية فالابن الفاشل هو خزي لأمه أيضا من ضمن إكرام الأم والأب عدم إغاظتهما بالزواج لا يرضيان عليه المثل فيه في الكتاب المقدس عيسو ابن اسحاق ورفقه اتجوز من البنات الحيثيات اتنين من البنات الحيثيات يقول الكتاب ان البنات دول كانوا مرارة قلب لاسحاق ورفقه مرارة قلب لابوه وامه فبرضه الانسان لما يجي يتجوز يحاول بقدر امكانه انه لا يغيظ اباه ولا امه بزواج يكون مرارة قلب لهما او لا يرضيان عليه وفي اكرام الاب والام لابد ان الانسان يعترف بجميل ابيه وامه يعترف بجميل امه الذي حملته قبل ان يولد وبعد ان ولد وتعبت في تربيته ولولا تعبت في تربيته ما كانش ده انسان محترم في المجتمع قطعا هم اللي كونوه ابوه وامه فلازم يعترف بالجميل بتاعهم ويحترمهم وبقدر الامكان يهتم بيهم بقدر الامكان يهتم بيهم في قصة تقال ان قائد جيش دخل بلد وهياخد كل ما فيها ولكن كان يعرف اثنين من الشبان يحبهم قبل غزو البلد فقال لهم انا هديكم فرصة تاخدوا اعز يعني احسن حاجة ليكم في البلد وتمشوا قبل ما تتخذ البلد كلها فالاثنين الولدين دخلوا بيتهم وواحد شال ابوه والتاني شال امه وخرجوا بيهم وقالوا دول اعز ما لنا في البلد دول اللي نقدر نخرج بيهم بقول الكلام ده لان احنا في عيد الأم برضه نذكر مشكلة كبيرة موجودة عندنا إن كتير من الناس بعد ما يكبروا يلاقوا أولادهم شردوا كل واحد راح في حتة اللي سافر واللي هاجر واللي خد وظيفة في مكان واللي بقى له بيت وليه زوجة ما تحبش إن أبوه والأم يسكنوا معاه ونبص نلاقي الناس بعد ما كبروا في السن يتحولوا الى بيوت المسنين الى بيوت الايه المسنين كويس ان بيوت المسنين دول في استراليا يسموهم seniors seniors يعني الناس اللي اعلى مستوى يعني فبنودي الناس دول في بيوت المسنين لأن ما فيش ابن بياخد أبوه أو أمه وبيخليه معاه يقول كفاية علي الحمل اللي أنا بحمله مش ناقص إلى آخره وإحنا في بيوت المسلمين بنعتبر هؤلاء أمهات لنا ونهتم بيهم كأمهات ونعملهم معاملة طيبة جداً ونخلي ايام شيخوختهم تكون ايام سعيدة وايام مقدسة الابن اللي ما بيهتمش بوالديه تقف امامه الايه التي تقول الذي لا يعتني بخاصته ولا سيما اهل بيته فقد انكر الايمان وصار شرا من غير المؤمن نطلب البركه لجميع الامهات اتفضلوا صبرا